مع SBS عربي 24
ليش انت عم تحكي هيك like like, ليه الم- اللهجه بتاعتك مش مصريه لو انت مصريه ما بتتكلميش مصري ليه والانتقاد ده بيجي من مصريين وبيجي من غير مصريين ميران حسني فتاة عربية أسترالية وفخورة بأصولها المصرية لكن قد لا تستطيع أن تعرف أنها مصرية الأصل من اللهجة التي تتحدث بها لأنها ببساطة ولدت وعاشت معظم سنين عمرها في أستراليا وفي أحياء تجمع بين مهاجرين قادمين من ثقافات عربية مختلفة أثرت على لهجتها وتكوينها ومفهومها لهويتها العربية بالنسبه لي انا انا مش شايفه ان الهويه فقط لها علاقه بطريقه الكلام او باللهجه أم، الهويه اكبر من كده بكتير والثقافه نفسها مش مكونه بس من لهجه وخاصه بالنسبه لل- للثقافه المصريه اللي هي في الاصل مليانه من خليط cultures معكم مرام اسماعيل من بودكاست الهوية اليوم نتحدث مع ميران عن الانتقادات التي كانت تواجهها من بعض أفراد مجتمعها حول لهجتها وهويتها العربية الأسترالية المختلطة
أنا أهلي من آه، من اسكندرية اسكندرية بلد أو مدينة معروفة بأنها كانت فيها يونانيين وفيها أوروبيين آم، من بلاد مختلفة وفيها عرب من بلاد مختلفة فكمدينة هي بالنسبة لي بترمز you know, فترة معينة من مصر زمان وفترة بتشبه ال- القالية أو الحياة اللي احنا عايشينها هنا في أستراليا وهي حياة وقالية مختلطة فيها ناس من جنسيات وثقافات مختلفة وكل ده طبعا بيأثر على طريقة الكلام طريقة الحياة كله مع بعض يعني طيب كان في موقف معين لما حسيتي انه كنت محتاجة ان انت تردي يعني كان لازم تردي وتقولي انه لا انا مصرية مش مش المفروض ان انا اتكلم اللهجة المصرية عشان يعني اكون مصرية حقيقي مواقف كتير على مدار الحياة إنه حد مثلا يسمعني بتكلم مع حد غير مصري أم، وأنا بالطبيعة لما بتكلم مع حد بحس إن اللهجة بتاعتي بتتغير أه، شوية حسب ال- الشخص اللي بيتكلم قدامي أه، يعني أعتقد إن ده حاجة ليها دعوة بالهيومن نيتشر إن إحنا طبيعة الإنسان بيقلد شوية زي ما يمكن إن- انا قاعدة دلوقتي انا فلسطينية ويعني بالظبط، بكلمك بقيتي مصري مش عارفة ليه قلبتي على المصري فهو شيء طبيعي يعني بالنسبة للإنسان ولما بتحصل مواقف زي دي دايما بي بيتاليها يعني السؤال إنه ليش انت عم تحكي هيك like, ليه الم- اللهجه بتاعتك مش مصريه لو انت مصريه ما بتتكلميش مصري ليه والانتقاد ده بيجي من مصريين وبيجي من غير مصريين which بالنسبه لي بتكون يعني شيء طريف شويه لما حد غير مصري بي بيكون آم، بيدافع او انه ليه م- why ليه ما بتتكلميش مصري مم.
المفروض تكوني فخورة أكتر من كده باللهجة بتاعتك وبالنسبة لي أنا مش شايفاها إن- إنه هو ليه علاقة بالفخر أيوة أنا فخورة بهويتي المصرية إن أهلي من مصر وثقافتي مصرية بس ده ملوش دعوة بطريقة كلامي أو أو بالثقافة حتى إلا أنا ال identity وال culture مم.
على بعضهم هنا في أستراليا طبيعي إنه هو حيكون متلون آه.
ممكن نقول مم.
أم، بكل ال- الخبرة اللي اللي أنا عشتها هنا والناس اللي حواليا هنا والمدارس اللي دخلتها والناس اللي بتكلم معاها م- ما فيش أي ثقافة أو هوية بتتخلق in, in a vacuum as we say ال- لوحدها يعني دايما بيكون في آه، influences
طيب آه، أهلك شو كانوا يقولوا لك لما لما بشوفوكي بتحكي لهجة عربية غير مصرية كانوا يتضايقوا؟
ممكن شوية اه يتضايقوا شو كانوا آم.
يقولوا لك؟
انه يعني ليه ما احنا بنتكلم مصري في البيت تكلمي مصري زينا كده يعني أم، ممكن كمان اهلي في مصر آه، كانوا بال- في الاول يتريقوا كتير علي أم، على العربي بتاعي وبعدين آم، قلت لهم بصوا ده مش بيساعدني ان انا احسن المصري بتاعي يعني لو عايزين اكلم مصري احسن من كده انتوا كمان يعني خفوا التريقه شويه أوكي.
بس ف يعني هو الواحد في الاول وفي الاخر آه، يعني موضوع ال- الهويه مم.
ال- العربية الأستراليين ده شيء يعني بحس إنه محدش غير العرب اللي نشأوا في أستراليا وتربوا في أستراليا حيقدروا إن هم جديا يفهموها ويحسوا بالتشالنجز يعني التحديات اللي بت... بتواجه تحديات بالضبط كذا so مش مهم لو الواحد من background مصري أو لبناني أو فلسطيني أو جزائري يعني كلنا بنمر بنفس التحديات مم.
في تكوين ال- الهوية بتاعتنا هنا في أستراليا كعرب مش مولودين في بلاد عربية أو مش متربيين في بلاد عربية طيب آه، ميران وصفتي عدم قدرتك على تحدث اللغة المصرية بطلاقة كواحد من أكثر الأمور اللي بتسبب هلع للمصريين بالذات ليه؟ وشو الأمور التانية يعني اللي اكتشفتيها مع مرور الزمن؟
I guess that's a good way to put it. أنا بالنسبة لي أهم حاجة يمكن الملوخية الملوخية لازم تتعمل ناعمة وكشوربة وده شيء يعني أنا وأصحابي لحد دلوقتي بنتخانق عليه هما ما بيعترفوش بالملوخية المصرية وإحنا كمصريين يعني لا البتاعة التانية اللي بتتعمل دي شبه السبانخ ما ما أقدرش إن أنا أفهمها والواحد بيتغير برضه طريقة طبيخه يمكن تتغير مع الوقت واحنا دلوقتي دخلنا الحاجات دي كلها عندنا في البيت واحنا يعني المطبخ بتاعنا مطبخ متسامح و... بس في البداية ما كلها حاجات جديدة علينا حلو.
في الأول يعني so, um, أنا بحس إنه الشعب المصري شعب آه، وطني جدا آه، متمسك جدا بتاريخ ال- المصريين والثقافة المصرية و... اقدر اتفهم هم ليه بالشكل ده يعني بس هو انا اقدر بس اتكلم عن يعني مم.
خبرتي انا ويمكن صح.
صح. البلد الوحيده اللي انا قدرت ان انا اروح عدد مرات هي مم.
مم. هي مصر مم.
فما اقدرش يعني ان انا اتكلم عن البلاد التانية مم.
بس مفهومي انه كل بلاد العرب عندهم احساس الوطنيه ده مم.
حاجه يعني كبيره كتير كبير مم.
ف كتير كبير فعلا
فبعد كده بقيت ان انا لا يعني بفهم اللهجات اللي حواليا وكان اسهل بكتير بالنسبه لي انه لو انا مضطره ان انا اتكلم عربي مع حد حواليا مم.
اتكلم عربي شابه العربي بتاعهم يعني برأيك آه، كيف بتأثر هاي الانتقادات على الجيل العربي الأسترالي الناشئ بأستراليا كل حسب مجتمعه يعني من خبرتك وأصحابك حواليك بابايا دايما بيحب يقول ان العربي آه، او اللغه سوري هي اصل ال- الثقافه واصل الهويه ومن غير اللغه العربيه أم إحنا حنضيع الهوية بتاعتنا أو حنضيع إحساسنا ومفهومنا لأصلنا و... فا I think إنه هو actually لحد ما مظبوط مم.
أم، لأنه مع فهم اللغة ومع إتقان ال- اللغة ويمكن حتى اللهجة مم.
لو اللهجة حتأدي إن الواحد يفهم اللغة أم، ده بيأثر على إنه هل أنت تقدري تتفرجي على الأفلام تقري الكتب تسمعي ال- ال- الأغاني كل الحاجات اللي هي بت بتسجل تاريخ ال- البلد أو تسغ- تسجل تاريخ ال- الشعب أو شعب معين أم، فبالنسبة لي فكرة إن أنا أقدر أفهم عربي وأقدر أتكلم وأقرأ عربي مم.
ده طبعا سهل لي كتير إن أنا أعرف أتعرف على ثقافتي العربية انتقادات اللي كانت تيجي للشباب من أهاليهم والناس اللي حواليهم الجيل الأكبر يعني إنه لازم تحكي عربي لازم تعرف ترد لازم تعرف تقرأ لازم تعرف تكتب ما بتحسي هاي الأشياء آه، بتضغط عليهم بصيروا ما بدهم يعني بتعمل رد فعل عكسي هو أنا عن نفسي بحس إن أي نوع من الضغط في ال... في البداية أو في التربية بيؤدي لمشاكل و...
مم.
ويعني إن الواحد بيحس إن هو عايز يصد ال- المحاولات دي أكتر من إن هو يتعاون ويتعامل معاها فشيء مهم جدا إنه إحنا نحاول نحبب الأطفال في الثقافة دي أو في اللغة بتاعتهم الأصلية مم.
أم بحس إنه بالنسبة لخبرتي أنا شخصيا والناس اللي حواليا إنه أم، في البداية كان في focus كبير جدا على إن الواحد يتعلم عربي يتعلم يقرأ وي- يعني ويتكلم ويكتب وكل الحاجات دي وهو شيء مهم بس ناس كتير عملت بالضبط زي ما أنت وصفتي كده وما تع... يعني ما تعاونوش أو ما تعاملوش مع الطريقة دي مم.
وما تعلموش العربي وفي الآخر لما بيكبروا بيحسوا شوية يمكن ب... بندم أو أو بنقص إنه ما قدروش إن هم يحققوا الموضوع ده في صغرهم مم.
إن كانت المشكلة من طريقة التعليم أو إن كانت برضو إنه الأجواء اللي إحنا تربينا فيها كان فيها elements of عنصرية ومشاكل تانية بتحصل حوالينا طبعا في المدارس وفي ال- في البيئة اللي إحنا تربينا فيها ك non-white Australians مم.
ده طبعا كله بي... ليه تأثير وليه علاقة بال ال result أو ال outcome طب حلو وصلتيني لل... للي هو ال bigger challenges او التحديات الاكبر اللي هو بال wider society لما أنا دخلت الجامعة أم، أول دراستي كانت آه، كنت دخلت كلية صحافة وعلوم وكلية حقوق أم، كلية الصحافة كان الموضوع مختلف شوي لأن أنا كنت يمكن ال- أم، الوحيدة اللي من أصل عربي ومحجبة ومسلمة يعني like ظاهر قوي إن أنا يعني I, I'm different مختلفة فكنت دايما محطوطة في يعني أوضاع إنه لازم أنا اللي بجاوب مثلا عن أسئلة إنه ليه الشرق الأوسط كذا ليه المسلمين مم.
كذا ليه العرب كذا ليه أنتي لابسة حجاب مم.
and, and that's challenging لأنه um, أول ما تخلصي مدرسة وتخشي كلية يعني مش دايما بتكوني أنسب حد يجاوب على كل الأسئلة دي وفي نفس الوقت انت يعني موجوده ك يعني زيك زي اي حد تاني متسجل في نفس الكورس بس عايزه تتعلمي عايزه um, you know to progress مش مشكله it's fine بس um, فاكره مره ان انا كنت بكلم مع واحده من ال uh, lecturers بتوعي um, وكانت بتقول لي انه كونك واحده عربيه ومسلمه ويعني ليكي علاقات في الجالية العربية والجالية الإسلامية مفروض يعني إنه طبيعي إن أنت تكوني دايما عارفة إن في أخبار جديدة أو عندك زي يمكن- connections Yeah علاقات you know, the source آه، أيوة، of, of source، news وصوص مصادر المشاكل بما ان الجاليات دي في- دايما فيها مشاكل احساس انك دايما بتدافعي عن ال community بتاعتك ال- الموقف ده صعب قوي انك تكوني محطوطه فيه لانه انت عارفه ان الثقافه بتاعتك حلوه وجميله وعايزه انك تقولي للناس قد ايه هي ثقافه جميله وفيها يعني نواحي كتير ايجابيه وما بيكونش فيه الفرصه ان انت تقدمي المعلومات دي او تقدمي الصوره دي من كتر ما آم، ال- الفوكس دايما على ال- الحاجات السلبية
طب شو الرسالة ميران اللي حابة توصليها آه بعد هالتجارب اللي مرقتي فيها؟
شخصيا شايفة إنه الهوية العربية الأستراليان هي هوية خاصة بينا وده شيء أنا بفتخر بيه إنه محدش تاني في العالم يقدر يتكلم عربي بالشكل اللي احنا بنتكلمه يمكن ده شيء يضايق الناس الكبار أو الناس اللي اللي هم من البلاد العربية أو يضايق أهالينا بس في الآخر هو ده ال ال يعني الهوية اللي احنا خلقناها لنفسينا هنا أهم حاجة إنه الواحد يكون لسه عنده ال الانتماء أو الحب لل للهوية وال background بتاعه بشكل ما إن كان ده بلهجة مت يعني متلخبطة أو مخلطة أو إن كان ده بأي شكل تاني وأي حد تاني بنفس ال- ال- ظروف آم، متربي في أستراليا نشأ في أستراليا هيحس بنفس ال identity فإحنا بدل ما نحاول ندور على نحط في في الع... يعني العرب اللي بينشأوا هنا آه، نفس ال- التربية أو نفس اللغة أو نفس ال- آم، الأفكار اللي كانت موجودة في البلاد الأم أو البلاد الأصلية يمكن نحاول نبص حوالينا على ال- الثقافة اللي نشأت هنا شكرا لاستماعكم كنت معكم مرام اسماعيل من بودكاست الهوية وفي الحلقة القادمة نتحدث مع روان الكلمشي ب 2005 أبويا أخذوه انخطف وقالوا له إذا ما تطلع من بغداد نقتلك ونقتل أهلك
هل تريدون الاستماع لمزيد من القصص كهذه؟ اشتركوا في بث برنامجنا المنتظم البودكاست على الاي تيونز